تاني
المكتبة الصوتية لقداسة بابا الشمال الثالث تقدم محاضرة يوم الجمعة المبارك الموافق 17 أبريل سنة 1981 وذلك بالقدامة القصية بالأنبرويس بالعباسية
أبشينو دا إبشو أوي صاري أموت نانم بيكو أم volente en el novi.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أما وقد احتفلنا اليوم بجمعة ختام الصوم أي ختام الأربعين المقدسة وسندخل إن شاء الله بعد باكر في أسبوع الآلام فأود أن أتحدث معكم عن كيف نستفيد روحيا من أسبوع الآلام كم أسبوع آلام مر علينا في الحياة وخرجنا منه كما نحن يا ريت نستفيد من اسبوع الالام بحيث يكون نقطه تحول في حياتنا الى افضل اللي انا بشوفه عند كثيرين ان اسبوع الالام في الكنيسه شيء وخارج الكنيسة شيء آخر في الطقس شيء وبعيدا عن الطقس شيئا آخر إزاي داخل الكنيسة ستائر سوداء خارج المحلة ألحان حزينة قراءات لها طابع معين تركيز في الام المسيح خشوع طلبات لها طابع خاص وخارج الكنيسه نضيع ما استفدناه تماما وممكن خارج الكنيسة يكون آخر ضحك وآخر فرفشة وآخر لعب وآخر هيصة والذي نبنيه داخل الكنيسة نهدمه خارج الكنيسة بصراحة كده الذي نبنيه داخل الكنيسة نهدمه خارج الكنيسة والتأثرات الروحية التي تحدث لنا داخل الكنيسة نفقدها عند الباب تماما جوه الكنيسة نقول مش عايزين نفكر حاجة إلا في آلام المسيح فقط حتى المزامير اللي خاصة بميلاده ولا خاصة بأحداث في حياته ملناش دخل بيها عايزين آلام المسيح بس وخارج الكنيسة مئات من الموضوعات نسرح فيها ونتكلم فيها وكأننا لسنا في أسبوع آلام يا ريت نبتدي وناخد شوية ملاحظات على أسبوع الآلام كيف نستفيد طبعا النصيحة الأولى أن تعيش خارج الكنيسة كما أنت داخلها تقول لي مش قادر نفكر سوا على قدر إمكانك حاول إنك تعيش خارج الكنيسة كما أنت داخلها إن كان في الكنيسة بنتذكر إن المسيح كان خارج المحلة وتألم خارج الباب يا ريت نعتبر أنفسنا كأننا خارج المحلة خالص كأننا لوحدينا بعيد خالص عن هذا الجو إن كان الصيام العادي إن كان الصيام العادي يعني مش أسبوع الآلام بيقول الكتاب فيه قدسوا صوما نادوا باعتكاف يا ريت احنا في الصيام نقدس صوما في أسبوع الآلام ونعتكف الصداقات الكتير المقابلات الكتير الحكايات الكتير الضحك الكتير المناقشة فيما يليق وما لا يليق التحدث عن الهيفة والمليانة واللي لها قيمة وملهاش قيمة بلاش الحاجات دي خالص ناخد فترة اعتكاف شوية مع أنفسنا مع ربنا طبعا التلامذة في دروسهم ما بنقولش حاجة أنا بقول على الوقت الضائع يعني اللي بيحدث بالنسبة للناس تقدر تبعد شوية عن الجرايد والمجلات في أسبوع الآلام حاجة من الحاجات تقدر تبعد عن النكت اللي بتقراها في الصحف في أسبوع الآلام حاجة من الحاجات تقدر تبعد عن التليفون في أسبوع الآلام تقدر تبعد عن كل وسائل اللهو والترفيه في أسبوع الآلام تقدر تدخل إلى داخل نفسك في أسبوع الآلام وتدخل الله إلى داخلك اهي حكاية يا ريت ان قدرنا عليها يبقى كويس قدسوا صوما نادوا باعتكاف احنا في اسبوع الالام بنقول بنتتبع حياة المسيح في الاسبوع الاخير خطوة خطوة نسير مع المسيح خطوة خطوة من أول ما رفض الملك الأرضي وخابت آمال اليهود فيه وبدأوا يفكرون في كيف يتخلصون منه لغاية لما صلبوه لغاية لما دفن في القبر بنمشي مع المسيح في هذا الأسبوع خطوة خطوة يا ريت يكون ليك تأملاتك الخاصة في كل خطوة من الخطوات بما يناسبها يعني بتيجي في أحد الشعانين بتستقبل المسيح كملك هم اليهود أرادوه ملكا أرضيا والمسيح أراد ملكا روحيا فأنت ابحث هل أرضيت المسيح في الملك الروحي هل أنت يوجد شيء فيك لا يملكه المسيح بعد ما الذي يوجد فيك لم يملكه الرب بعد خش في هذا التأمل في يوم أحد الشعانين وبعدين يجي الجناز العام تقول يعني أنا لو مت في أسبوع الآلام مش هيصلوا علي فتيجي في هذا الجناز وكأنك بتستعد كل خطاياك تعترف بيها وتاخد حل عليها وتقول أنا هستعد كما لو كان بستقبل ربنا في ناس كتير جدا بيتأثروا من هذا الجناز العام ويعتبروه كما لو كان جناز عليهم هم طبعا ربنا يديكوا طولة العمر لكن أنا بقول لازم المشاعر تبقى كده تتبع المسيح خطوة خطوة وشوف ايه القراءات اللي في هذا الاسبوع واجعلها مجالا لتأملك الخاص مع المسيح حاجة تاني تضعها في ذهنك لازم تشعر بقدسية هذا الاسبوع لأنك إن لم تشعر بقدسية هذا الأسبوع مش هتسلك فيه كما ينبغي. أقدس أسبوع في السنة كلها بلا منافس وبلا مجادل هو أسبوع الألم. وأقدس يوم في السنة كلها هو الجمعة الكبيره. عامل هذا الاسبوع بما يليق بقدسيته زمان كان الناس في اسبوع الالام بياخدوا اجازه في هذا الاسبوع ويتفرغون للرب حتى الملوك المسيحيين كانوا بيخرجوا حتى المساجين من السجن في هذا الاسبوع عشان يروحوا الكنيسه كما فعل الامبراطور سيودوسيوس الكبير انتوا طبعا بتاخدوا الاجازات للمتعه وللفسح وللسفر و... وللتصييف وللحاجات دي مين فيكم بياخد اجازه علشان اسبوع الالام نحوشهم للصيف نحوشهم للصيف ونحوشهم للبحر ونحوشهم للهيصة لكن ناخد أجازة علشان أسبوع الآلام ساعات ما بتحصلش يعني لو أنا سألت هذه الآلاف من المؤمنين القديسين الموجودين معنا في هذا اليوم اللي فيكم واخد اجازه يرفع صباعه مش هنلاقي يمكن حد هيرفع صباعه الا اللي متحالين على المعاش واخدين اجازه طبيعي يا ريت حتى السيدات لا ينشغلن كثيرا في اعمال البيت وفي تنظيف البيت وفي الاستعداد للعيد واسبوع الالام يروح كنس ومسح وتلميع ازاز وغسيل الى اخره عندكم بكره لسه ما دخلناش في اسبوع الالام اعملوا اللي انتوا عايزينه هيقولوا طبعا بننظف والرجاله بيلخبطوها على أي الحالات اجعلوا إن لم تقدروا إن كل الوقت يكون لربنا فعلى الأقل أكتر وقت ممكن يكون لربنا أنا لما أتذكر أهل نينوى في صومهم إنهم لم يعملوا أي عمل في كل الوظائف من الملك إلى ابن الجارية حتى الحيوانات حتى الأطفال وتفرغوا لله أقول هو ذا أقدس من صوم نينوى ها هنا هو ذا أقدس من صوم نينوى ها هنا نحاول نشعر بقيمة هذا الأسبوع الذي تم فيه الخلاص للبشرية كلها هذا الأسبوع الذي من أجلنا قال المسيح عن رسالته قد أكمل هذا الأسبوع الذي من أجلنا احتمل الرب العار واحتمل ظلم الأشرار واحتمل الضرب والإهانات والبسط واحتمل الشوك واحتمل المسامير واحتمل الصليب والموت إلى آخره هنا ونتذكر عبارة هامة يا ريت تحطوها قصادكم في أسبوع الآلام وتفتكروها بيقول إيه بولس الرسول في رسالته إلى فيلبي لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته أنا عايز أدخل في العبارة دي وشركة آلامه متشبها بموته هل نستطيع في هذا الأسبوع أن ندخل في شركة آلامه أو نتشبه بموته بولس الرسول بيقول حامل في جسدي سمات الرب يسوع بيقول من أجلك نمات كل النهار بيقول الموت يعمل فينا هل احنا بنخش في شركة آلام المسيح متشبهين بموته هل نحن مستعدون أن نحمل العار من أجله هل نحن مستعدون أن نخرج خارج المحلة من أجله هل نحن مستعدون أن نصلب معه مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا هل أنت بتصلب مع المسيح إن لم يكن في حياتك كلها فهل في أسبوع الآلام بتحاول إنك أنت تصلب مع المسيح وتدخل في شركة آلامه هل من أجله تحتمل وهل من أجله تصبر وهل من أجله تحمل صليبك كل يوم وتتبعه إن لم تحمل صليبك كل يوم فعلى الأقل في أسبوع الآلام ولا أي ألم يأتينا من أجل المسيح نتعب ونشكو ونتذمر ونحزن ونقول الصليب تقل علينا لا ما تقلش ادخل في شركة آلامه وفيما تدخل في شركة آلامه تذكر قول الرسول أيضا إن كنا نتألم معه سنتمجد معه أيضا السيد المسيح اعتبر الألم مجدا ففيما هو ذاهب إلى جثيمان قال عبارته المشهورة مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم واعتبر صليبه مجدا مجد الحب الباذل هل أنت في آلام المسيح تذكر المحبة التي صعدت على الصليب لتعطي حياة للآخرين وهو ده الصليب المحبة تصعد على الصليب تبذل ذاتها لتعطي حياة للآخرين اسأل نفسك كم مرة محبتي للناس صعدت على الصليب من أجلهم كم مرة محبتي لأجل الناس صعدت على الصليب من أجلهم المسيح حامل خطايا الآخرين هل أنت تستطيع أن تحمل خطايا الناس لتدخل في شركة آلام المسيح ولا تريد أن تتبرر ولو استذنبت الكل من أجل تبريرك كم واحد بيقول لك تستذنبني لكي تتبرر أنت أجيب اللوم على غيري عشان أطلع أنا سليم يبقى مش بحمل خطايا الناس تقول لي تدريب صعب أقول لك طب مرن نفسك عليه ولو في أسبوع الآلام وشوف النتيجة إيه المسيح على الصليب كان ذبيحة حب فهل أنت ذبيحة حب؟ فكر هل في الحب تقدم ذاتك ذبيحة؟ هل أنت ذبيحة خطية؟ هل أنت ذبيحة سلامة؟ هل أنت محرقة؟ من أنت في أسبوع الآلام؟ المسيح يتألم ولكن نحن نتألم معه وندخل في شركة آلامه المسيح يصلب ونحن نصلب معه لكي يحيا فينا شوف الرسول بيقول ايه مع المسيح صلبت لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا يعني الطريقه اللي يحيا المسيح بيها فيك انك تكون مع المسيح صلبت يا ريت تشعر في اسبوع الالام بلذه الالم وجمال الالم وان كان عندك شويه حساسيه زياده تبطلهم وان كنت بتاخد على خاطرك بسرعه تبطل دي وان كنت كثير العتاب تبطل ديه وإن كانت أقل كلمة تخدشك وتجرحك وتعيطك وتخليك تفكر بطل دي خش في في اختبار الألم اختبار الألم ده المسيح لما دعا شاول الطرسوسي لكي يكون رسولا الشرف الذي اعطاه لشاول لما تحول الى بولس قال ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجلي ده الشرف الكبير إن كنا إحنا سننال أجرنا في السماء بمقدار ما نتألم من أجله فياريت ندخل في اختبار الألم بحب برضا بفرح بثقة بإيمان في الملكوت إن كانت الأشرار أعمالهم تتبعهم فالأبرار آلامهم تتبعهم وطبعا أعمالهم الطيبة بتتبعهم مش ضروري الألم يكون ألم الظلم زي ما تعرض المسيح أو ألم الاتهامات الكاذبة كما تعرض المسيح أو آلام الجسد كما تعرض المسيح ممكن تتألم من أجله في تعب الخدمة في تعب البذل في الحياة التي تعطى للآخرين في التعب من أجل خلاص النفس في إنك تجول تصنع خيرا كما كان المسيح اسلك بالشكل ده وادخل في شركة الآلام حاجة تاني أقولها لك في أسبوع الآلام تخير نوعية القراءة الروحية التي تدخل فيها يعني مش أي كتاب يصلح ليك في نوعية من نوعيات القراءة الكتب الخاصة بألام المسيح كويس الكتب الخاصة بالتأملات في أحداث هذا الأسبوع برضو الكتب التفسيرية الخاصة بأحداث هذا الأسبوع أيضا أي كتاب روحي يجذبك لربنا ممكن تقرأ فيه بكرة يوم السبت والنهاردة يوم الجمعة وأسبوع الألم فاضل له يومين ابتدوا تخيروا الكتب من دلوقتي وشوفوا عشان تقعدوا مع ربنا شوية نوعية القراءة وأيضا الألحان يا ريت تعيشوا في البيت في جو الألحان بتاعت أسبوع الآلام لو كان عندك شوية تسجيلات يبقى بيتك كأنه بقى زي كنيسة تسجيلات لأسبوع الآلام بألحانه الجميلة المؤثرة في النفس يعني حتى مش أي لحن يترك تأثير في النفس زي ألحان الآلام أما الإنسان اللي لا ألحان الآلام ولا الألحان العادية ويخش في البيت يفتح الراديو والتلفزيون ده يبقى ربنا يعوض علينا فيه بصراحة كده انتوا خشوا في اسبوع الالام بعزيمة قوية ان بيتكم يبقى زي الكنيسة بالظبط مش زيها في مظهرها زيها في روحها في حاجة تانية وهي صلوات هذا الأسبوع في ناس ساعات يقولوا بنفطر في أسبوع الآلام لأن ما فيش أجبية وما فيش الصلوات السبع بتاعت الأجبية وما فيش مزامير لتكن لكم صلواتكم الخاصة العميقة اختبروا الصلوات الخاصة في هذا الأسبوع خذوا أيضا تسبحة البسخة وخلوها مجال لتأملكم الخاص في هذا الأسبوع وصلي ثوكتي قوم أو صليها بالعربي وفي كل كلمة قولها بعمق لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا عمانوئيل إلهنا في كتاب أنا طلعته لكم عشان هذا الموضوع ممكن إنكم تقروه صلواتك الخاصة فيها تسبيحة البسخة وفيها صلوات من قلبك تقول كل حاجة وفيها اعترافات بخطاياك كما لو كانت كل خطاياك بتجمعها لكي تضعها على صليب المسيح تسمر على الصليب معه ويغطيها بدمه على الصليب ويحملها على كتفيه على الصليب وقل له يا رب يا حامل خطايا العالم تعال ايضا واحمل خطاياي حاول انك انت تخش في اسبوع الالام بجديه وبروحانيه طبعا كل واحد يحب يهيص وكل واحد يحب يفرح وكل واحد الالم بالنسبه له متعب ولما أدعوكوا للفرح تنبسطوا ولما أدعوكوا للضحكة تنبسطوا لكن جايز لما أدعوكوا للألم تقول بس ليه العظة بتاعت النهاردة كانت صعبة علينا شوية وكانت شديدة علينا شوية يا ريت يرجع زي الأول وي... ويفرفشنا لا المرة دي لازم تخشوا في أسبوع الآلام بجدية وبصدق نيه وبعمق في الروحانية ولا يوجد أعمق من الألم والاشتراك في ألام المسيح كمثال اجلس بينك وبين نفسك وحاسب روحك على خطاياك من أول ما عرفت إيه الخطية لحد دلوقتي قول أنا أجمع دول كلهم وأضعهم على كتف المسيح وأبكي على هذه الخطايا وأقول له أنا آسف يا رب إني آلمتك إلى هذا الحد مالكش دعوة بإدانة الآخرين في هذا الأسبوع فكر في خطاياك لوحدك ما تقولش أجمع خطايا فلان وحطها برضو على صليب المسيح لا جمع خطاياك لوحدك انت فقط ومالكش دعوة بخطايا الناس إذا كان كل يوم تناول هو بركة كبيرة فأكبر بركة تناول في خميس العهد لأن كل يوم تناول أخذ من هذا اليوم وبنذكر فيه هذا اليوم تماماً وبنقول فيما هو راسم أن يسلم نفسه عنا أخذ خبزا على يديه الطاهرتين إلى آخر بنتذكر خميس العهد يا ريت كلكم تجهزوا نفسكم من دلوقتي عشان تتناولوا في خميس العهد تصوروا بقى لما الكنيسة كلها دي تكون جاية تتناول يوم خميس العهد دي تبقى بركة بصحيح وطبعا لما اقول للواحد يتناول في خميس العهد اقول عايز استعداد من من اعتراف ومن توبه ومن اعداد القلب الى اخره عيش مع ربنا في هذا الاسبوع مش يجي المسيح يقول خذوا كلوا هذا هو جسدي وانت قاعد لوحدك بعيد مش بتشترك مع التلاميذ ده انت اول ما تلاقي المسيح بيقول يعطى عنكم وعن كثيرين لمغفرة قول له ايوه يا رب انا من الكثيرين دول يعني حطني جواهم دول مع الاثنى عشر ومع كثيرين اخش معاهم عايز استعداد عايز استعداد اسبوع الالام وعايز ما نفقدوش اول باول وعايز ما يجيش في عيد القيامه وكل ما اخذناه في اسبوع الالام يضيع في عيد القيامه اسبوع الالام ايضا عايز نسك في الجسد نسك في الجسد يعني نظام صوم خاص زمان ما كانوش ياكلوا في اسبوع الالام غير يا دوبك خبز وملح تقول مش قادر على الاقل ما تاكلش حاجه حلوه في اسبوع الالام حلوه مش تاكل مربى ولا حلاوه طحنيه وتقول دي اكل صيامي ده اسبوع الالام ده ليه وضع خاص كانوا أيضا لا يأكلون شيئا مطبوخا أنا بستغرب للناس اللي يجوا في الجمعة الكبيرة ولا غيره يعملوا نابت أو طعمية دي طبخة يمكن النابت سهل مجرد فول بيحطوه في مية لكن الناس اللي بيعملوا طعمية دول حكايتهم حكاية ده يقعدوا إيه دول خليك في زهد شديد في أسبوع الآلام انتصر على جسدك في الاكل تمهيدا لان تنتصر على الجسد فيما هو اصعب من الاكل اسبوع نسك تقول ازاي المسيح كان بيتالم من اجلي وانا امتع نفسي بالوان الطعام صدقوني ألذ فرح يفرح به الإنسان هو فرح حينما ينتصر على نفسه فرح حينما ينتصر على نفسه والانتصار على النفس في الأكل هو أخف حاجة في حاجات أصعب منه فكونوا امناء في هذا القليل الذي هو النسك عن الطعام لكي تتمسكوا عن كل شيء اخر لا يتفق مع مخافه الله يبقى عندك نظام معين في القراءه نظام معين في الصلاه نظام معين في الالم نظام معين في التأمل نظام معين في الصوم نظام معين في الاعتكاف في الخلوة مع الله في البعد عن اللهو ووسائل الترفيه المختلفة في الدخول في شركة آلام المسيح هذه أسبوع الآلام يبقى كده يا ريت كل يوم يكون ليه تأملاته في أسبوع الآلام كل يوم ليه تأملاته تيجي الكنيسة يوم الثلاث بالليل عشية الأربع وتقول ممنوع القبلة داخل الكنيسة طبعا خارج الكنيسة الناس يقابلوا البعض بالأحضان والكلام اللي خدوه في الكنيسة ما حصلش حاجة أنا مش هقول إنكم تمتنوا عن السلام على الناس لكن على الأقل أنت تقف مع ربنا وتقول له كم مرة يا رب قبلتك قبلة يهوذا كم مرة علقت صليب على صدري إشارة إلى إني ابنك وحبيبك وأنا صدري مش مملوء من محبتك وبخونك من جوه كم مرة كنت أسجد أمام الهيكل وأقبل أعتاب هيكلك المقدس وأنا بخونك من جوه كم مرة قلت لك في الصلاة عبارات الحب وخصوصا في المزمور الكبير اللي في صلاة نص الليل وأقول لك محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي وأقول لك اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء وفي نفس الوقت بخونك الألفاظ دي كلها زي قبلة يهوذا حاول إنك أنت تقول له اعطيني يا رب في هذا الأسبوع ما أسلك به طوال السنة كلها اسبوع الالام هو فتره الحصاد للسنه كلها تحصد فيه من الروحيات ما يكفيك العام كله ده اللي احنا عايزينه يقول انا مش بس عايز في اسبوع الالام روحيات لهذا الاسبوع ده انا عايز أعمل رصيد وخزين لأيام الخمسين اللي ما فيهاش صوم وما فيهاش مطنيات وما فيهاش انقطاع وكلها فرح وبهجة وما فيهاش ألحان مؤثرة زي ألحان هذا الأسبوع خزن لنفسك خزين ينفعك بقول لكم على أسبوع الآلام قبل أن يكون علشان تستعدوا ليه في هذين اليومين بصلوات عميقة جدا من أجل أنفسكم وأيضا من أجل الكنيسة وأيضا من أجل كل أحد في ضيقة ومن أجل كل أحد في سقوط من أجل الذين في سبي إبليس وفي متاعب هذا العالم الحاضر وليكن اسبوعا مقدسا حتى في بعض اللغات الاجنبيه لما يتكلموا على اسبوع الالام مش بيترجموها بكلمه الام ده كلمه the Holy Week الاسبوع المقدس يعني هو اسبوع الالام هو الاسبوع المقدس مع ان مفروض ان السنه كلها